سنة ستة وتلاتين حصل انتخاب وفدي بين احمد بن جدي المولى ما بين صالح الوفدي
انا بقول سنة 36 يعني كان قبل الثورة يعني سنة 36 ده عهد ماضي يعني مضى باللي فيه
سنة ستة وتلاتين حصل انتخاب والدي بين أحمد بن جدي المولى ما بين صالح الوردي شوف الاختلاف بيني وميها مصادرة الوردي اصل معود كان بيخطب وقال له صالح يا اللي ربتك صار وامه حرة وعودها انضف من المحبوب والصار
معود حافظ الادب مرضيش يرد عليه
قالوا البشوات تشتهي يا باشا اللي مرتش ترد عليه من غاب اصله ترى فصله يرد عليه
معود روح البيت زعلان قالت له ماما مالك يا ابني قال لها صالح عيرني
سارة قالت تعالى يا خليل يا كبد انا اضرب لكم برعه انتوا اتنين وهم اتنين يا خليل لكن صالح عنه جرى ساعة ابوك ما كان عايش يا ولدي كان ابوك يشبه البحر وابوهم يشبه التراب
دنيا غبية تربط لكل واحد يوم واللي يضحك ساعة يفضل قصادها يوم هيصبح الصبح يا أحمد ويشوف لك معاهم يوم صبح الصباح سرة ما نامتش الصبح بس خليل هقول لك على اسمهم وسنهم وسنين خليل سبعة فوق العشرة احمد ستة فوق العشرة معوض اتنين فوق العشرين واحمد وخليل وصالح وابو ومعوض الكبير بين احمد وخليل خليل يقول ايه في الصبح امه بتقول له قوم يا ولد انا يقول لي ايه
خليل ما قال يا ماما قبل الخروج ناكل قالت له طلع انت حرب يا خليل يا جسمكم من الرصاص ياكل ده اللي يعاد الرجال لا يشرب ولا ياكل
قال لها طب باللول
اطلع دي ساعة جنبة يا خليل ابنك ولا ولدي اجت على البرجة هتحجب وسيبي الظلم يا ولدي واذا مت ربي لك ابنك يقول يا جدتي في البلد ولدي اغلى من الولد ولد الولد يا ولدي
احمد يقول لها يا ماما بس عذرنا احنا بشوات يا ماما
وفي الجنانات جوا القصر نعزمها جوا القصر عبقنا بلاش عواطف عشان كلامك واحنا طالعين للممات هيجيلنا عزايمنا
احمد يقول يم ونيد ودن احنا بتجينا بشوات نعزمها في البيت ودولنا
انا الساعة اربعة يا ماما وانا قاعد جبل الباب ودمعي يبصي لدوان انا حاسسها نطلع الليلة دي ولا نرجعش على دواننا عشان الساعة اربعة المغرب امبارح وانا قاعد قصاد القصر ودوانا ناظر غراب الدنيا ماما دي حوام على دوانا
سنة تقول يا اخي احمد ما تخليش جليل قدام والراجل الجدع لازم يعمل حساب قدام
وجيتوا يا مرحبا ودمتوا يبقى اللوجة قدام
خليل يقول لاخوه ربنا نعم علينا بنعمة من الواجب نراعيها
قال له احنا جبون يا خليل يا اخويا نشوف الدنيا ايه اللي جرى فيها دي كلمة العزوم زي النار جوا القلب تراعيها
سارة تقول يا خليل تعالى في البيت وانا اروح مع اخوك راجل
ناخد جدعان ما يعبرش في الألفين ولا راجل
يا تجيب الطربوش وتاخد الطرحة ونطلع بدل اخوك راجل
ده انا خايفة بس العرب يقولوا البلد خربت مرة جاية بدل راجل
نادم احمد على خليل وقال يا خليل تعالى جنبي قال له احنا دي لك ثلاث سنين يا احمد
ما قلتش تعالى جنبي وش معنى يوم الغضب يا اخويا بتقولي تعالى جنبي ده انا الملد على السرير من الساعة أربعة الصبح وأنا نايم وشايف عذراء جنبي
سواق وقال له يا ده سواق قال له نعم قال له حط بنزين في العربية قامت نوصل ما رجعلش طالعين على البرق يا سواق ولا ضمنين ما رجعش قال له اللي فيها يكفيها وكلامك ما رجعش
وطلعوا الاثنين والسواق تالتهم يلي فتلت حبل الوداد افتل وتلتهم
واللي ناويين على العمار كانوا اتنين يكبرنا بتالتهم
وطلعوا على البرجي الناس بيقولوا اكرم بيغلط انا ما غلطتش ده في الشريط الاولاني انا بقول صالح يقول لابو عوف عربية مين اللي جاية تشلع نار في نظرنا قال له ناظر الناس عشان الناس تناظرنا قال له حراج يعني ده كان على مدة الطرابيش يعني انا ما غلطتش ده هم بيقولوا لبعض انصر يقول لهم ايه هم طالعين
مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة
وطلعوا على البرج ترعة اسمها ترعة البرج صالح وابو عوف قاعدين قدام الديوان هم نساوي صالح يقول لابو عوف ايه عربية مين اللي جاية تشلع نار في قدرنا قال له ناظر الناس عشان الناس
عشان الناس تناظرنا وإن ما نظرناش للخلايق مفيش مخلوق ينظرنا حلو يا جماعة حلو عليك حلو حلو يا جماعة قال ابو عبد عربيتنا سيدنا ولاد جد المولى قال له امشي هاتهم اشيلهم تراب الارض معهون قال له انت مفتري يا صالح تعمل ايه انت
للي محزموا المولى للي محزموا المولى من جاور البنا يترصص ومن جاور الحداد ثغرة تسحب المولى
وطلعوا الاثنين صالح وابو عوف اتقابلوا معاه احمد بيقول لخليل ابو عوف وصالح جربوا دخل احمد على صالح وصالح دخل على احمد بيقول له انت رايح فين يا احمد
قال له ده انا رايح البلد اللي انت جاي واحد واحد يساوي اثنين
انا رايح البلد اللي انت جاي فيها كم صالح يقول لاحمد من ميتا يا احمد فلوس الحريم عمال ترشحهم بيها دول ست جراريت خدتهم امك من ابيها
فرح يقول لأحمد يا ابني انت مش عارفني انا باشا كل اللي يعاندني يموت قال له يا باشا كل نفس على الدنيا
لا تنتظر الموت وقبل ما اطلع من البيت مترشحين للموت
قال له يا ابن شيخنا ومتبح كلام امك
يا واد من هنا روح لا انا حد عليكم احمد يقول لاخوه اول ما عاير الباشا عايرنا يا خلي الجمره يا ريتك قعدت في البيت واللي جات معايا يما
وفضلوا العربيتين لما رقموا على بعض تحلفش جبلين
تحليفش جبلين تحليفش جبلين تحليفش جبلين وحالهم الزمن وحالهم الزمان الزمان الزمان وحالهم الزمن على بعض بحنجل ابليس وهيودهم على بعض راح يقول لأحمد من هنا روح لا أنا حدنا هليفه تتحشر انت تجلي وشيل الحمل مش ليفه وصاصة تيجي للكبير قبل الصغير ليفه احمد يقول لصالح يا باشا قل من الكلام وابرد ان كان قلبك خشب جايب من شهر وان كان حديد جايب مع المغرب يا باشا اه يا باشا اه يا باشا يا باشا باشا باشا باشا باشا باشا آه يا باشا أيوة يا حكم يلا عملنا عفو الجميل ثابت وجاي على البرج مع احمد ليك الثابت ومن طبيعة الهز دي ما منقذ ثابت
طب اسمع احمد يقول لصالح ايه اسمع احمد يقول لصالح ايه
ده احنا نسالب يا باشا بس الغامضين انتوا كنا تعاتبنا وصفينا بينا وبينكم
اتعدل احمد على اخوه يقول له ايه
انا جاي من البيت ومتكل على رب العباد وانت خليه يقول يا بعوق ضربت القرعة قحت من قرعتين هذا نسيمي لغلت انا ليل
احمد ضرب صالح وقال يا خليل
يا خليل يا شقيق انت انا ضربت لك الشقي صالح وضعوف عليك انت
اوعى يا خليل تضرب نار على الفاضي وانت اللي لحقت ما يضرب فيها على الفاضي خليل ضرب طلقتين طلع النار على الفاضي
احمد ما طبق على بعوف وقال يا خليل بلاش انت
ومسك سواق صالح وسواق صالح كان شغال بالغصب لا يقبض ورد ولا فضية ولا فاضي قال له يا ابني روح وارجع اطلع ورجع وابعت امبابي وان كان الدار لا سواق لخلص لك على البادي السواق روح شغال بالغصب لا يقبض ولد ولا طاغي روح ولاد العرب فرحانين
قال على ايه اني جرى فاضي ده انا رايح بسبعين وادي أنا راجع على الفاضي
صالح له ابن عمه اسمه احمد الكبر قال وحرام صوت الطار عار يا عرب وحرام
على موت الصالح وضعوف لنا استعجال وحرام
وسحب تروي شغل الجبل الاسود يعني ميل علي الزمن لا طول ابيض ولا اسود وده طالع على البر وشاف احمد وخليل بيده عيب على رجل الامن اللي ختمه ويسلم نبوة الزمن بيده اول ما يسال احمد بن زاد المولى واخوه بيقول له إن كنت خلصت جبخان اجيب لك وعايز سلاح اجيب لك كان احمد ما معكش جبخان
واللي عمل الزمن بيده طلع من العربية أحمد وسلم روحه للهلاك بيده.
ضرب تسع رصاصات في احمد
أول رصاصة من رصاصة من رصاصة على رصاصة من رصاصة من رصاصة على رصاصة من رصاصة يا رصاصة كما رصاصة من رصاصة من رصاصة على رصاصة
فلتت رصاصة من التسعة جت في خليل وضع سلول على نار تسع رصاصات سلول وضع من الرصاص قام احمد يقول للسواقين بتاع
تسع رصاصات يا سواق والساكنين جنبي تعال اعمل جميل يا سواق حشل ربع ولا اتنين من جنبي وخلي المر رصاصة واحدة يقع الطريق جنبي ده انا خايفة اقول آخ عواجلي ساكنين جنبي وفضلت اجد واقول اخ لما قلقت الجيران جنبي
السواق بتاع احمد وخليل خد العربية وروح روح لقصارة في الشباك امه قالت له قول لي يا سواق ماتوا وموتوا ولا ماتوا وما موتوش قال لها ماتوا الاثنين بس موتوا صالح وابو عوف قالت له على قلبي انا خايفه ذكرت تلوم الخلق على قلبي ولاد الاثنين ما يهمونيش
مدومة يا انا ريحوا قلبي دول هدوا جبلين كانوا قاعدين على قلبي
كانت نازله ركبت في العربيه وجت مديه تليفون لمعوض اخوه وكان على قهوه في مصر وصل الخبر لمعوض
ضرب كف على كف وقال الهجري معوض مامت خليل واحمد وسابع البلبل معوض كذاب يلي تقول الاخ تعوض كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي وكذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي تقول الاخر يتعوض
معوض كان قاعد على قهوه البلدي قال يا جلسون اعمل لي كوبايه شاي مره من غير سكر على بلدي
اخواتي ماتوا الاتنين درعتي يا خراب بلد
ركب العربية وجه طالع على البركة ما نزلش العويل لما حكم حكم جار ما نزلش
معوض لما نظر الحادثة من العربية منزلش
وكيل النيابة وصل وضابط مباحث معاه وطبيب شرع ثالثهم وصل لقصر حتى خليل على رجلها اليمين واحمد على الشمال ومولع سجارة حب يكتب سين سؤال وجيم جواب قالت لي ليه يا باشا قال لي هدول يقربوا لي يعني من العيلة قالت له يا ولدي ما تقلبش المواجع وزيد تزيد القلب يا ولدي دول ضنايا الاتنين اغلى من العين يا ولدي دول مش قرايبي دول جوار الكبد يا ولدي دول مش قرايب والاولاد جوروا الكبد يا ولدي الركعة التسريح اتنين جبل اتنين ملحش بالكلام تسريح يلا يا معوض بدل ما تقف تبكي شهل التسريح وجهز الاتنين عن جرى لخليل واحمد كانت مع جماله الحن وحسن متجوز يا نشرت المدد يخلي علي جرى يوم الدفنة هجراني لعلك لخليل وطلعوا بخشفتي الاتنين يا حش قلبي على اللي جرى لخليل كان السرات شدت احمد الصغير وترجع تبوس في خليل الاسوان يلعب ورجع عمه معوض ده قال خالي يعني يا ماما كرس ابويا احمد وابويا خليل من دول الصوان خالي قالت له ياللي انت بلا خال تعالى وانا اعملك خالي واحط قلبي السليم على قلبك الخالي مرت خليل ام حسن دخلت السوان وجتنتش الولد من وسط الناس وقالت له تعالى هنا يا ابني ما تروحش عند ابوك احمد وتقلب المواجع كلها يا ابني ما بقيت يتيم يا حسن على ذل الدمن يا ابني ابوك ما مات وان الليله دي لا تشبع ملطشه يا ابني قالت لها سر ام خليل وام احمد لمرات ابنها عمه اللي ما خلتلوش ابوه ملك ما يعكيش على عتبة عمه ان كان ابوه مات يما حسن برضو يعيش لنا عمه شوف الولية اللي قلبها زي الحجر جميل باشا النحاس كان خصمها وهي قاعدة في العزاء التليفون رن الخدام قال لها كلم قالت بكلم مين قال لها خليل باشا النحاس مسكت التليفون وتقول له انت مستكتر تيجي تعزيني في البيت يا باشا سبعين اتعب وتعالى عزيني في البيت على الإدارة سبعين اضحي لك بمعوض الثالث والبيت عمران في حسن على الإدارة سبعين الناس عم تعزمك على ذبيحة وانا عزمك على سبعين يقول لها يعودك عوض خير في ولادك الاثنين يا سارة قالت له فرشة اللي يغطي كلام يخلي للكلام فرشة ما تزعلش على احمد وخليل يا حبيبي الجنيد فرش بعد اني جبت معوض وانا صغير واحمد وخليل كانوا الاتنين شق جوز يا باشا وماتوا في الفرش
هتضطر تقول للباشا ايه
يا ضن امك يا حبيبي يا ضن يا صغير يا خليل يا حماد يا ضن يا ضن امك محرومه بدري عفوا عليك يا حبيبي يا غنام يا غنام يا غنام يا حبيبي يا غنام يا غنام
الخليل باشا ضحك معاها في التليفون اما عود يقول لي ايه
اوعى انضحك لك عزولك تقول عليك يا حبيب عمر العزل ما يسطى يا ماما ولا يرجع لخل حبيب ولا عمر اللي شاب واتحنى يرجع لطفل يا حبيب يرجع لطفل حبيب غير ابوك وامك على الدنيا مالكش يا حبيب
قام ابن حسن صغير ويقول لسته ايه
البحر لو نام صاحب الغل ما ينامش ينام يروح فين ورا خطاه ما بتنامش وليلة البخت بتخلي السامع ما ينامش الظل عيني يميل على حسن شباب ورجال احنا سمعنا فتن ينزل العسل برجال اللي يعاد الرجال لو كان تابع ما ينامش
ساره تقول لمعود ايه
حبل الوداد اتقطع من يوم الوداد
صاحبك وغلط فيك بلاش العتاب تاني ولوح جداد الشعر مش هيبقى سليم تاني وعيب على راجل معاه حلال ويجري ورا الحرام تاني
والأخ لما يموت مالش بديل تاني
عملتها يتما في الاول وفي التاني الدنيا ضحكت لي مره وكشر التاني خلت لي ايه يا زمن هبكي عليه تاني من بعد بلع الحبايب مليش حبيب تاني عديت غزلتين ولا لهش مثيل تاني لا عمري انساه ولا هنظر سواه تاني النص منه عنب
والنص تنتاني ما تيجي يا حبيبي نعيد اللي مضى تاني وعمر اللي شاف ما يرجع للشباب تاني ومن يقول على العدو يبقى حبيب تاني والبخت لما يمين ما ظنش يتعب التاني
كانوا حبايبنا غلطوا من الواجب نصالحهم
علشان مركزنا غابة وأرياف وزعلانين وعايزين نصالحهم
على الطرفين احنا قلنا اللي حصل سنة 36 عشان نريح الطرفين يا ابو البنات البكارة خد بالك من الطرفين يعني حمامك يطير ولا تعرفوش طرفين والام لما تصطلح بتريح الطرفين يا ناس يا متكبرين كفاية افترع على الارض الغيظ ملاكم وخلاكم تراب على الارض يا ما قبل منكم جبابرة اتكفوا على الارض لما النفوس اتدغمت مفيش عيون تخشى وقبلتم المر وللمليح تخشى احنا سمعنا مثل
يا ما زي العسل زي العسل تخشى تجاويف وحشة وله بتعيب على الأرض ده أنا حسيت عن أهلي وين أتبديت طب يلا وريني بيت وأشرب نبشر ويا يا حبيبتي حبيبتي ده انا قلبي حنان يلا دوريني الحب الجولة خلت المرافق وحبيبتي نبش ويا يا حبيبتي ده انا حبيت اللي معاكي أدب تشرح للزمن قولي وهدية النفوس وصلحهم بعضهم قولوا دي ليام طويلة واللي لحاجة هيطولوا يا رايحين عند الحبيب اوصيكم بس تقولون ان كان كلامي شين انا ما تريه ولا اقول وكل فنان في زماننا يا خلقي بيعجبوا بولا بس شرط على المغني تكون نغمته بقولي اللي معاكي الأدب طبع الأدب أحلى أدب يقول لي الجمال يا جمال ده أنا أحلى وجمال يقول لي الأدب يا أدب ده أنا أحلى أبوني كل السوايا وسواد العيون أحلى وكل ما يروج الليل يا مهما نروب نحلى ومهما يعلى الجمال برضو الأداب أحلى
Thank you.